قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أن تؤمن بالله الخالق وملائكته للرحمن وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وأسأله أن يتقبل منا هذا الصيام وأسأله أن يتقبلنا عنده وأن يتقبل جميع أعمالنا كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يؤلف فيما بين قلوبنا وأن يسترنا الله في الدنيا والآخرة وأن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا إنه نعم المولى ونعم النصير لا زال حديثنا موصولا في حلقاتنا هذه عن بناء الإيمان قلنا أن هذا البناء يبنى ولكن هذا البناء يحتاج إلى عدة دعائم حتى يقوم هذا البناء قلنا أن أولى هذه الدعائم نعظم أوامر الله سبحانه وتعالى ثانيها حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعنا له ثالثها حبنا للدين بإقامة الدين في حياتنا كيف يقوم الدين في حياتنا إزاي يبقى الدين قائم في حياتنا لأن الله قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فكيف يقام الدين في حياتنا إزاي عشان يقام الدين في حياتنا محتاجين نعمل حاجات تاني نكمل بها البناء منها الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحركة في هذا السبيل طب عشان الكلام ده يبقى تمام لابد أن يكون هناك علم يبقى احنا محتاجين برضو يبقى عندنا علم عشان نوثق هذا الكلام طب العلم ده محتاج عشان نوصل بيه للخشية ونوصل بيه للطاعة محتاجين ندعي ربنا ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء ليه عشان خاطر لما ندعي ربنا ونتوجه إلى الله بخالص الدعاء يبقى احنا كده وصلنا إلى مرحلة الخشية دي, دي ده ملخص جامد قوي لكل الحلقات التي مضت من قبل والنهاردة هقول حاجة تانية جديدة مهمة جدا حاجة بتنفعنا في الدنيا في حال الحياة على التو على طول بتنفعنا في بناء الإيمان يعني بت بتك... على طول بتكمل ركن في بناء الإيمان كأنها لبنة احنا بنجيبها نحطها في الإيمان دي حاجة الحاجة التانية بتنفعنا في حال حياتنا لما نيجي ندعي ربنا لما نيجي نسأل ربنا لما نقع في في أي زنقة ولا في حاجة ونسأل ربنا أي حاجة سبحانه وتعالى فربنا يجيبنا في هذا الكلام بتنفعنا كمان لما نيجي عند الموت في لحظة النزع بينفعنا الكلام ده نفع جيد جدا هذا العمل ايه بقى اللبنة ديك اللي احنا عايزين نكمل بيها هذا البناء الايماني ايه هي بقى اللبنة اللي عايزين نكمل بيها اللبنة ديك حاجة اسمها النوافل وانا انا هقول لك يعني ايه نوافل بس شوف النوافل دي يعني النافلة يعني زيادة يعني حاجة بتتعمل زيادة ازاي يعني مثلا انت مفروض عليك في الصلوات خمس اوقات في اليوم والليلة المفروض ده انت بتعمله ان عملته تاخد عليه اجر ان ما عملتوش تاخد عليه وزر اللي هو صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بركعات باعداد ركعات ثابتة ما ينفعش لا تزود ركعة ولا تنقص ركعة النافلة بقى اللي هي الزيادة على كده ايه الزيادة اللي هي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مش على هواك انت فالنبي قال صلوا 12 ركعة بين الصلوات دي بعضها وبعض من, من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة يبقى انت محتاج توزع بقى زي ما النبي عمل صلي ركعتين قبل الصبح صلي اثنين قبل الظهر صلي اربعه بعد الظهر تصلي اثنين بعد المغرب تصلي اثنين بعد العشاء والمغرب احيانا كان النبي عليه الصلاه والسلام صلى ركعتين قبله احيانا ما كانش يبقى فيه صلاه ركعتين قبل المغرب وبعدين عندنا قيام الليل بعدين عندنا صلاة الضحى بعدين عندنا يعني حاجات كتير عندنا في الصلوات عندنا صلاة العيدين عندنا كل الأعمال دي عندنا صلاة الخسوف صلاة الكسوف عندنا صلاة الاستخارة كل هذه الصلوات دي نافلة يعني زيادة احنا بنعمل هذه النافلة الزيادة إضافة إلى الصلاة المفروضة بس بنعملها بنفس ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام مش بنعملها بترتيبنا احنا ولا على هوانا احنا ولكن بنعملها على ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام إذا احنا لما بنعمل هذه النوافل يبقى احنا بنعملها عشان نستفيد منها في بناء الإيمان في الحال إزاي؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الصلاة فرض الصبح ركعتين انت الصبح اللي انت محتاجه من طاقة واللي انت محتاجه من عمل واللي انت محتاجه من ايمان انك تصلي ركعتين اتنين بس مفيش اكتر من كده طيب انت لما صليت الركعتين دول مطلوبين انه ان انت تكون دقيق فيهم لا سرحت ولا نمت ولا تعبان ولا هلكان ولا حاجة انت محتاج تبقى في تركيز عالي عشان تستفيد جدا من الركعتين طب انت ما بتقدرش تعمل كده يبقى الطاقة اللي عندك هتبقى قليلة ليه؟ لأن توصيل الطاقة اللي جه مش على الكم المطلوب انت ما أديتش العبادة صح أو الركعتين صح طب نحلها ازاي؟ نحلها ان انت لما تصلي ركعتين الضحى يوم ركعتين الضحى يدوك الطاقة اللي تكمل بيها يعني عوضوك عن النقص اللي انت وقعت فيه في صلاة الصبح طيب حاجة تاني سرحت انت في صلاة الصبح كلها من اولها لاخر اول ما قلت الله اكبر قاعد عمال تفكر الشيخ ده صوته رخم ده بيطول ده بيقعد يقرا كتير يا ساتر ده انا بعد الصلاه هعمل ايه لا انا عايز اروح اعدي اجيب فطار لا ده انا هجيب مش فضلت سرحان من اول الصلاه لاخرها كده انت ما خدتش ولا حتى سنتي من الطاقه المطلوب طب ايه الحل لما تيجي تصلي الضحى يقوم ايه يعوض لك الكلام ده فيديك الطاقة في بناء الإيمان وبعدين في الآخرة لو الصلوات دي لم تقبل أو نقصت يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع هو عنده صلاة عنده تطوع عمله عنده نافلة يقولوا آه عنده صلاة الضحى عنده صلاة الليل عنده صلاة العيد عنده صلاة كذا عنده صلاة كذا اه طب خلاص عنده طب خلاص كملوا له بقى الركعات اللي ناقصاه يبقى شوف النافلة بتعمل ايه في الحال على طول ولذلك ربنا امر النبي بأداء النافلة كأمر افتراضي وهو ليس فرضا على النبي عشان كده ربنا قال له في القرآن إيه؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك فهمت ولا لا يبقى أنا عندي قيام الليل اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمله كان مأمور بيه على الاستحباب نافلة لك زيادة ليك انت حاجة ليك شغل فاكل ولا عنده اخطاء ولا عنده خلافات ولا حاجة طب امال انت بقى يبقى مين احوج ما يكون لقيام الليل انت ولذلك ربنا اثنى على قائم الليل اللي هم بيقوموا الليل ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني ما يناموش كتير قليل قوي طب احنا ليه ما بنقدرش نعمل كده ان احنا بنا... بناكل كتير وهو القاعدة ثابتة تاكل كتير تنام كتير يبقى الناتج هتصلي قليل مش كده العبادة تبقى قليلة تاكل قليل يبقى هتنام قليل يبقى العبادة اكتر خلي بالك ما هي قاعدة ثابتة ليه لان احنا لما ناكل كتير هننام كتير طب خلاص نمنا طب والعبادة فهتلاقي نفسك انت قليل من العبادة وبعد كده الصحة تتدهور وبعد كده الدهون التريجلسرايز ومش عارف الايه والقلب يحصل له مش عارف ايه والكبد يحصل له مش عارف ايه وخش بقى في متاهات واقعد بقى روح عند الدكتور رايح جاي وضيع الوقت وبعدين خلص بقى كل ده من ايه؟ من الاسراف في الطعام والشراب حاجة مشكلة طيب نحلها ازاي؟ الاكل القليل يبقى النوم القليل يبقى العبادة الكتير يبقى ناخد بالنا من المسألة دي لأنها مهمة فالنافلة دي لمين؟ لينا النافلة دي لينا إيه لو واحد بيعمل ما بيعرفش يتكلم خالص او ما بيعرفش يتكلم في كلام الدين ما بيعرفش يقرا ايه القران الكريم ما بيعرفش اي حاجه من من من هذا الكلام مش عارف لا يقول لا ده ولا ده ولا ده ولا ده يعمل ايه يقيم الليل هيبص يلاقي نفسه في النهار كويس بيتكلم كويس مع الناس كلماته طيبه الكلام اللي بتقوله طول النهار كلام كويس الكلام ده انت بتقوله عشان من خلال قيامك لليل فكل ما اقمت الليل كل ما انت ايه قدرت تتكلم بالنهار كلام طيب شوف ربنا بيقول للنبي ايه يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه اقعد تصلي نص الليل او انقص منه قليلا خليه التلت او زد عليه او زد على النص ورتل القران ترتيلا ليه كل ده ليه عشان في الاخر هيقول له ان سنلقي عليك قولا ثقيلا خلي بالك بقى الكلام اللي هيجي لك ده كلام شديد كلام الامر كلام الدعوه شديد كلام القران طب انت بكره ما عندكش مشكله ما انتش رايح تواجه عمل كبير ما انتش رايح تواجه مسؤول كبير ما انتش رايح آه تعيش حياه صعبه و- و- وش- و- وغريبه ما انتش عارف ولا ايه عندك الكلام ده قيم الليل ليه عشان الثقيل اللي عندك بكره يبقى خفيف من خلال قيام الليل فقيام الليل يحرك اللسان قيام الليل يحرك الدعوة اللسان بالدعوة قيام الليل يبني الإيمان في القلب أنا ما أتكلم عن إيمان الليل فقط أنا بتكلم عن نوافل مطلقا بس خليني أقول لك يعني إيه نافلة نافلة يعني زيادة طب الزيادة دي اللي هي فين في كل العبادات لأن الله تبارك وتعالى يعلم تقصيرنا والله تبارك وتعالى يعلم كم ضعفنا نحن ضعاف وان احنا مقصرين وان احنا تعبانين وان احنا اكيد في فتن كتير واكيد عندنا مشاكل الاولاد ومشاكل الجيران ومشاكل الزوجات ومشاكل مش عارف ايه والزوجات مش بالجمع يعني مشاكل يعني انا قصدي مجموعه الناس عندها مشاكل بز... مشاكل زوجات مش واحد عنده مشاكل زوجات اصل واحد عنده مشاكل زوجات هو اللي جاب ده لنفسه هو بقى هو حر بقى يستحمله زي ما هو عاوز طيب ال... يبقى اذا عندي انا النافله معناها زياده لكن النافله في كل عمل من الاعمال طب زي ايه هنعرف هذا لكن بعد هذا الفاصل القصير استودعكم الله واعاود بعد الفاصل
تؤمن بالله الخالق وملائكته للرحمن وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان أن تؤمن بالله الخالق وملائكته للرحمن وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كنا قبل الفاصل نتحدث عن النافله وقلنا ان النافله معناها زياده وان هذه الزياده على ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم على هدي النبي على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم مش الزياده من عندك لا ده على طريقه النبي عليه الصلاه والسلام وقلنا ان الزياده دي اللي احنا بنعملها بنعملها في كل العبادات جت في كل العبادات ليه؟ لأن الله يعلم تقصيرنا ولأن الله يعلم ضعفنا ولأن الله يعلم كم يكون حالنا وإن الواحد عنده مشاكل زي ما أنا قلت قبل كده وإن الواحد منشغل بالأبناء ومنشغل بكده فعشان كده أحيانا في الفروض ما يقدرش يأديها كما ينبغي فعشان كده لما هو لا يستطيع أن يؤديها كما لا كما ينبغي جعلت له الزيادات في السنن في النوافل حتى تجبر هذه الفرائض ليه؟ لأنك أنت محتاج الفرائض دي لا- اوعى تفكر ان لما الظهر يأذن ان انت في التوقيت ده مش محتاج انك انت تتوقف وتروح تتوضى وتصلي لان انت لما بتتوضى لما بتصلي بتكتسب طاقة بتكتسب قوة كان في التوقيت ده ساعة لما الظهر يأذن كنت انت الطاقة اللي عندك خلصت الطاقة اللي عندك ايه خلصت فلما جيت دور الدن رحت مديت طاقة تاني طب اخرت انت بقى بعد كده اهو انت بتستنفذ من قواك انت انت حر حتى تنتهي الطاقة فتؤخر الصلاة مرة على مرة على مرة ثم تبتعد عن الصلاة ثم تترك الصلاة ثم تنكر الصلاة امال اللي انتوا فاكرين ايه الموضوع ما هو ما هو اصل الايمان ده بناء متكامل ما ينفعش انك تاخد حته وتسيب التانيه لازم تكمل كل البناء فالنوافل عندنا في كذا حاجة عندنا في الصلاة أنا عديتهم لك كده بسرعة قلت لك صلاة السنن القبلية والبعدية قلت لك عندنا صلاة الضحى قلت لك عندنا صلاة قيام الليل وقيام الليل ده مش في رمضان بس لا ده قيام الليل ده طول السنة في الصحيح حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قيام الليل في حياته كلها إلا ليلة أو ليلتين صلاهما أه؟ بعد الصبح بعد ما صلى الصبح لا لأنه كان تعبان كان محموم فعشان كده كان مهم قوي تعرف إن قيام الليل على طول عندك بقى باقي الصلوات بقى الاستخارة والص- والكسوف والخسوف كل الصلوات دي كلها حاجات نافلة الإنسان يؤديها عشان يستفيد من خلال أعمالها عندنا في الصيام عندنا صيام شهر رمضان ده صيام الفريضة مضاف عليه يعني مضاف على الفريضة القضاء اللي عليه قضاء أيام مضاف على الفريضة النذور اللي نظر انه يصوم مضاف على الفريضة الكفارات يبقى الكفارة فرض مش باختياراتك إذا بدأت الصيام صارت فرض عليك النذور فرض إذا نذرت يبقى لازم تنفذ ولو مت حد يصوم مكانك خلي بالك ده ده ده حاجات ثابته ف- فعشان كده انا بقول ما نحاولش ان احنا نحط نذور في مسائل الصيام يعني واحد ينذر ان يصوم يوم في الاسبوع مدى الحياه صعب جدا مساله صعبه قد يمرض قد يحدث آه طبعا لو مرض خلاص لو ان يفطر بس لو ان يقضي ذلك لانه كالفريضه ف- فمش عايزين نوصل للمراحل دي مش عايزين نوصل لهذه المراحل فاذا انا عندي دي الفروض ايه السنن بقى عندي بقى في الصيام عندي في الاسبوع صيام اسبوعي اثنين وخميس لان الاعمال ترفع يوم الاثنين والخميس والنبي قال احب ان يرفع عملي وانا صائم عندي صيام شهري 13 و14 و15 من كل شهر عربي والثلاث ايام دول مهمين جدا ليه لان الحاله العصبيه الحاله النفسيه مساله المد والجزر كل القصص اللي قالوها العلماء لكن لكن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا صيام تسعاء وعاشوراء عندنا صيام تسعة ذي الحجة وإن كان بعض أهل العلم قال أن الحديث فيها ضعيف وكذا ولكنه عمل صالح ويعني ما هو مجال تفصيله الآن عندنا صيام ست أيام من شوال ست أيام البيض آه، كل هذه الأعمال كل هذا الصيام نافلة بيسدد لك ما عليك من قبل من فروض من قبل ده في الآخرة انظروا هل لعبدي من تطوع طب عنده تطوع بصيام عشان نسدد له الحاجات اللي عليه ولا ما عندوش يبقى خلي بالك يبقى دي مسألة الصيام ادي في الصلاة في بقى عندي في حاجة كمان انا عندي في الزكاة عندي الصدقات عندي الصدقة والصدقة تقع في يد الله قبل ان تقع في يد المتصدق عليه والصدقة لها من الأجر الكثير والكبير يبقى ده إيه أدي الزكاة لها الصدقة ارجع تاني على الحج الحج له العمرة وفي الحديث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر يبقى إذا كل الفروض اللي عندنا جت لها حاجات نافلة النافلة عشان ترفع العمل النافلة دي جت عشان تضيف حاجة ممتازة جدا إن هي تساعدك على بناء الإيمان الحاجة اللي نقصتك تجي لك على طول نقصك ايه يجي لك على طول على الفور وعلى التو فانت محتاج طاقة بالصلاة طاقة بالزكاة طاقة بالصدقة طاقة بأعمال الخير فساعات انت في الفريضة بتأثر فتجي لك النافلة عشان خاطر تعوض لك هذا النقص كمان النافلة بتنفع فين بتنفع في الآخرة بقى عند الموت عند لما يجي الواحد يموت وبعدين تيجي العملية يبقى فيه شد عليه في السكرات فالنافلة التي كان العبد يقدمها لله عز وجل يتوسم بها يتوسل بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه حرج ما يجد فيرفع الله سبحانه وتعالى عنه ما يجد ولو أن ملك الموت يجي نازل ياخد يقبض روح العبد فإذا كان عليه بعضا من الذنوب والسيئات القلائل فملك الموت يشدد عليه في السكرات لأن هذه الشدة بتديله أجر وتمحو عنه السيئات اللي كانت عليه طب لما يجي يشهد عليه ملك الموت فالعبد يتوجه بأعماله الصالحة إلى الله فيقول الله لملك الموت لا أنا كنت قد أمرتك أن نشهد عليه في السكرات فخفف فإني قد غفرت له هذا معنى حديث في الصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه مش بالنافلة واحدة لا بالنوافل في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج في الأعمال أهو ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته لو أنا حبيته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي من نفس المؤمن حين يلقاه الموت هو يكره الموت وأنا أكره مساءته شوف قد إيه وما ده كلام ربنا في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة وفي الصحيح بيقول إيه بقى وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي من نفس المؤمن حين يلقاه الموت لأن العبد كان بيعمل حاجة في الدنيا ربنا بيحبها اللي هي إيه اللي هي النافلة كان العبد بيعمل دي فربنا كان بيحب دي فلما ربنا كان بيحب دي لما جه العبد يموت الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يؤذيه الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يسيء إليه الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يتعبه ولا أن يرهقه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي من نفس المؤمن حين يلقاه الموت هو يكره الموت وأنا أكره مساءته شوفوا قد إيه قد إيه المغفرة وقد إيه الرحمة اوعى حد يستهون ب... بمسألة قيام الليل ده موضوع ممتاز ولا حد يستهون بصيام الاثنين والخميس و13 و14 و15 من كل شهر ابدا احنا لازم نعقد النية بعد ان ينتهي شهر رمضان المبارك على طول على طول ابدا ستة البيض من تاني يوم على طول اثنين وخميس على طول 13 و14 و15 لازم انوي لازم اعقد النية لان هي دي النوافل نوافل هتنفعك عند الموت نوافل هتنفعك لما تنزل في القبر ربنا قال في القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ايه القول الثابت اللي هو لا إله إلا الله في الحياة الدنيا عند ما ماتوا وفي الآخرة لما ينزل في القبر الثبات يجي لك من الله سبحانه وتعالى إذا الأعمال دي بتجيب الثبات في الدنيا الأعمال دي بتجيب الثبات عند الق- عند الموت الأعمال دي بتجيب الثبات في القبر بتاعك أنت لما تنزل القبر الأعمال دي أعمال صالحة بتعمل على بناء الإيمان بناء فوريا هي دي النوافل يبقى أنا أنا قلت دي موضوعات كتير كبيرة والحديث فيها طويل بس أنا حبيت إن أنا أكون يعني خفيف عليكم في هذه المسائل وإن أنا بس أديكم العناصر والموضوعات وأنا واثق إن أنتوا إن شاء الله ستتابعون هذا الكلام بالمتابعات وتبدأ أنت تشوف بقى وتدرس المسألة وتاخد الموضوع شيئا فشيئا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا حرج ما نجد ونسأله أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا إنه نعم المولى ونعم النصير ألقاكم على خير في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أن تؤمن بالله الخالق وملائكته للرحمن وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان